السماع من الأعمش
وفعلا الأئمة إيه قدموا آه، الثوري على- في الأعمش عليه على ابن سعيد فيقول الحديث اللي سمعتها من من الثوري عن الأعمش أحب إلي أنا من من اللي أنا سمعته رأسا من الأعمش قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول أحفظ أصحاب الأعمش الثوري وقال يعقوب بن شيبة سفيان الثوري وأبو معاوية مقدمان في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش وذكر وذكر عن علي بن المديني قال ولا وذكر كان أبو معاوية
يعقوب كان شيخ كان مدير المدينة صح؟
تلميذ بن معين فممكن يكون تلميذ تلميذ ال-
قال كان أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظا عنه هي صيغة ثناء في الجملة ولكن هل مرادفها الثقة ولا يعني حسن السياقة الله أعلم وذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال أبو معاوية حفظ حديث الأعمش حفظها حفظا يعني ونحن أخذناها من الرقاع وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال أبو معاوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم يعني في نفس المجلس كان بيحفظ فلما المجلس ينفض هو يمليها على أقرانه قال أبي أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأهل قلت له مثل سفيان قال لا سفيان في طبقة أخرى مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش وقال عبد الله أيضا قال أبي في أصحاب الأعمش سفيان أحبهم إلي ثم أبو معاوية في كثرة العلم بالأعمش مش الإكثار بس اللي- ولكن لأن إيه كان عالي- عالما بالأعمش ونقل عثمان بن سعيد عن- عن يحيى بن معين قال سفيان أحب إلي في الأعمش من شعبة قال وأبو عوانة أحب إلي فيه من عبد الواحد أبو عوانة الوضاح كان دليل ليشكري مولى إيه نحسته في الفجوة دي نحسته ما عندناش حاجة أصلا مش عشان ننحس منحس نحيس نحيس طب ليه الكلام اللي بيتكرر ما يجزاش يزيد بن عطاء البزاز مولاه القصة اللي اتراوت انه تصدق على واحد مسكين ف يعني ابو عوانة فحب المسكين ده يديله جنيه قراها عندك نعم لا كنا عند حسن سعيد ساعتها خالد تقريبا خالد كنا عند خالد اه صح لا عند مصطفى
مش عارف اصل قعدة خالد زي آه، مصطفى زي خالد فراح واشاع بين الناس اللي اللي محط- اعتق ابا عوانة فالناس صبحت الصبح تهنيه وما اعرفش ايه فكسف و- و- وعدى الموضوع اه اعتق وابو عوانة احب الي فيه من عبد الواحد واحد من زياد العبد وابو شهاب احب الي من ابي بكر بن عياش في كل شيء لا شك في هذا ابو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع الكناني ان هو يعني في عند يحيى بن معين المق- آه يعني احب اليه من ابي بكر بن عياش في جميع المشايخ يعني في الاعمش وغيره لا شك ان ابو شهاب يعني لم يذكر بال- بالتغير او سوء الحفظ الذي آه، ذكروه في ترجمة أبو بكر بن عياش وإن كان يعني في حاجات بي بيتفرد بيها ويهم فيها من أفراده حديث إنكم سترون ربكم عيانا عيانا أو عيانا حديث جرير هو زود كلمة عيانا دي ورويت عن واحد تاني بس معظم الرواة ما قالوهاش ما- معظم الرواة سعيد بن خالد ما جابوا ايه ما قالوش عيانا قال وابو بكر وابو الاحص ما اقربهما ابو بكر بن عياش وابو الاحص سلام بن سليم الحنفي وقطب وحفص الثقتان قطب بن عبد العزيز بن سياه الاسدي وحفص بن غياث غياث وقال حرب عن احمد ابو معاويه اثبت في الاعمش من جرير فلا شك لا شك أن أبا معاوية أثبت الأعمش من جرير بن عبد الحميد وقيل لي أحمد أبو م... ده سؤال بصيغة سؤال يعني أبو معاوية فوق شعبة يعني في الأعمش قال أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش يعني آه، هيرجح على شعبة من حيثيتين إنه أكثر حديثا الأعمش منه عن الأعمش منه وإنه يعني من العالمين به أكثر من شعبة ميزة شعبة بقى مزية شعبة وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار مش بس يوقف شيخ المدلس لكن نلاحظ ان هو الأسانيد اللي بيأتي بيها ممكن آه، بتصريح التحديث يتسلسل من بعد شيخه كمان لغاية الصحابة وأبو معاوية عن عن صاحب عن عناتي ما بيحفظش صيغ التحديث حدثنا وسمعت وأخبرنا وكده زي شو فالعنعنة دي ساعات ب- بتبقى تصرف إن قل من يضبط آه، صيغ التحديث فعايزين يريحوا دماغهم يقولوا عن عن عن تصرفا منهم مش انهم سمعوها كده مش بالضروره يعني لا يلزم بالضروره انهم سمعوا يكونوا سمعوها بالعنعنه طب شيخ في إشكال في دماغ الناس. يعني دلوقتي مثلا دماغ مين؟
دماغ لو واحد روى عن اللي عايزه الايه؟ لا لا دي غلبانه لو واحد روى عن مدلس بالعنعنة يجي واحد يقول مثلا ايه ممكن يكون صرح بالتحديد بس هو محفظ لم يحفظ الصيغة وقال عنعنة الحالة دي مرات عليه ازاي؟
جت ال- الشبهه دي من عندك؟
اه يعني دي دماغ عاي- جت في دماغي.
هذا خلاف الاصل
هذا الكلام في نفس الفراوي عرف عنه بعدم حفظ الاسنان مش معنى حفظ الحفظ لا يمكن يقول حدثنا وينسوها ويقولوا بدلها عن. لا ممكن يقول قال ويقولوا بدلها عن. يعني لازم يكون أتى بصيغة احتمالية وهم تصرفوا فيها بمعنى بما لا يخرج عن معناه مش هقول لي راي يقول عن كذا لا لكن يقول قال يا إما يؤدوها كده يا إما إيه يؤدوا ما يساويها اللي هو عن لكن صعب يكون صرح وينسوا بالعكس الوهم يكون بالعكس زي أصحاب بقية اللي كانوا ما بياخدوه ما يتفطنوش إلى تدلي- تدليسه ويظن إنه إيه
طبعا إنه بيصرح بالتحديث زي نصوا على بعضهم هشام بن خالد الدمشقي كان بيصرح من غير ما إيه تصرفا من عنده لكن العكس لا وقيل آه، نص جديد بقى وقيل له الإمام أحمد أي- آه، بعد أبي معاوية شعبة أثبت قال شعبة أثبت في كل شيء وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش يمكن ده اللي أخر آه، خلاهم يأخروا مرتبته شوية عن الأعمش وابن معاوية عن آه، سفيان وابن معاوية وكان زائدا من أصح الناس حديثا عن الأعمش ما قال الثوري يعني من المقدمين فيه جدا زائد ابن قدامة لكن مش مش أكتر من الثوري الثوري برضو أضبط منه قال جرير لم يكن بالضابط يعني الأعمش جرير بن عبد الحميد خالص ولا نسبي نسبي
يتفرد
بخاف منه من هذا الخط من كل الأفراد آه، أتى الحديث فقال انطرد به جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن- بتاع صفوان معطل لا عن حبيب بتاع صفوان معطل لا والله اللي هو عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعا لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن فقال انطرد به جرير عن الأعمش آه.
يعني به إعلان يعني يعل الرواية ولا يذكر فقط إنها فرض يعني مجرد انفراد جرير عن الأعمش يعتبر إعلان للرواية
هو ليس بأهل أن يتفرد يعني هو شو من حاسب مع التصوير
بتاع البزار هو ده لا ما- لا طبعا
هو حديث عن المرأة يعني اه الناس سكت منه يعني يعلي التفرد جرير عن الأعمش
في حد قال له بس مش متذكر
شفنا قصة اختلاف خالد وعبد الحميد بن عوف ذكرها جرير عن الأعمش ولم يذكرها الثوري ولا شعبي
كمان
نعم استباب نعم هو الحديث لا تسب أصحابي ولد نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد يعني هو القصة اللي تصير نفسها ذكرها جرير فقط عن الأعمش الزيادة دي يعني نعم ولا هذا المتن ذكره رواه الثوري وشعبي
انت بحث انت عملته؟
لا ده مسكر مش بحث قوي نحس إن ده كده.
لا تأكد
بصفة عامة فرض الناقل آه، تفرق يعني تفرق تفرد به فلان عن فلان بصفة عامة يعني هل لها دلالة معينة؟
في الغالب بتبقى يعني وقال أبو معاوية عنده أحاديث يقلبه عن الأعمش وقال أبو بكر بن خلال أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري وقال يعقوب بن شيبة عبيد الله بن موسى وهو العبسي ومحاضر النص ده يعني غريب جدا ويعقوب بن شيبة مش معروف بالتساهل ومحاضر ومندل وأبو معاوية ووكيع بن نمير وأحمد بن عيسى كل ولا ثقة في الأعمش لو نص دول عايزين يترموا لأن عبيد الله بن موسى وإن كان شيخ البخاري اه آه. ممكن يعتبر اثبت اثبت اصحاب اسرائيل لكن في الاعمش في الثوري بالعكس استظهروا في الثوري محاضر في الجمله كده ملقلق يعني يمكن لما احد عليه مغفل حاجه زي كده منبر طبعا ضعيف ابو معاويه وكيع ونوير ماشي واحد بن عيسى الرملي الفخوري ولا النشال الفخوري قصدي يمكن رملي واحد هو هو هو الرملي وهو النشالي وهو الفخوري ده ضارب خالص بعض العلم ضعفه جدا دي مش معهودة ولا في واحد زي يعقوب بن سعد. قال قد تكلم في رواية وكيع عن الأعمش في شيء دفعه عيسى بن يونس يعني رد عليه يعني، دفع عنه حدثني أحمد بن داود الحداني الحداني وقد تكون الحراني باعتبار ان عيسى بن يونس ايه آه نزل الشام او يعني بيروي عن الحرانيين عندهم قدامي
وانا اسمع ان وكيعا سمع من الاعمش وهو صغير قال لا تقولوا ذاك انه كان ينتقيها ويعرفها او قال ينقيها ده النص اللي ايه المفسر للكلام الأولاني قال ابن أبي حاتم سأل محمد بن سعيد المقرئ قال سئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري قال ما أعدل ما أعدل بوكيع أحدا قال له الجال يقولون أبو معاوية قال فنفر من ذلك نفر من هذا القول وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما لو كان الأمر كما يقولون ما كانش أبو معاوية يغلق الأمش هذه الأغاليط وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء وقدمه غيرهم بعض الأئمة قدموه في الأعمش بعض ال- آه، الإمام أحمد و- وغيره اتكلموا فيه باعتبار أنه هو كان في حفظه شيء من الخلل ولما ولى القضاء يعني في كلام يعني قال أبو داود آه، قال وعيد الأجري عن أبي داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث قال أبو داود سمعت عيسى بن شاذان يقدم حفصة وكان بعضهم يقدم أبا معاوية وقال ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش بلغني عن علي بن مديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق وده نص يعني بلاغ وكده وغريب أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث معنى كده أنه بيقدموا على الثوري قال علي فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخرة فأخرج إلي آه، عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش عايزين ندور عليه ثبت على المدينة الكلام ده ولا لا ولا تخرج لابن خراش بهذا الايه الرواية البلاغ ثم قدمت الكوفة بآخرة وأخرج إلي عمرو بن حفص كتاب أبيه عمرو بن حفص بن إيه؟ عن الأعمش فجعلت أترحم على يحيى إن أنا إيه تسرعت وأنكرت عليه أو است- أنكرت عليه هذا القول وقلت لعمر سمعت يحيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولم أعلم حتى رأيت كتابه ما اتأكدتش من كده إلا لما إيه آه، أخرجت إلي كتاب أبيك رواه محمد بن عبد الرحيم البزاز اللي هو حاجة بتحرق لا انت هو يلا صاعقة خفيف شيخ البخاري هو صاعقة؟
صاعقة سبحان الله انا كنت قادر ان هو البزاز صراحة هذا هو لقب بالصاعقة بس
ضم جلدي لبس قاعد يعني عن علي بن زيد قال كان يحيى يقول حفص السبت وهذه أصح وتلك منقطعة كده مختصر بس برضه ما منعكوش ان كتب حفص ممكن تتلاقى وقال ابن معين حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد لا شك لأن عبد الواحد بن زياد أبو داود اتكلم في حديث عن الأعمش الحديث اللي الاتجاه بعد قتال فجر وهو أثبت من عبد الله بن إدريس وقال الدرقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري أبو معاوية ووفية ويحيى القطان وابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان وقد غلط عليه في شيء ابن فضيل في الجملة يعني ملائلة شوية أو يعني ساعات بيهن وقال ابن عمار قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيئون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون ما يعرفوش يوصلوا له يعني معروف إنه كان عسر فكانوا يجيئون فيسمعون من شعب عن الأعمش يضطروا ياخدوها بإيه؟ بنزول أما شاور على واحد ما تتكلمش ده. فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه لما يجي يعني يحدثهم يج- يقعدني جنبه فيقول يا أبا معاوية أليس هو كذا وكذا قبل ما يحدثه مش الحديث اللي هقوله دلوقتي كذا وكذا لأن قلت نعم حدثه قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش من شعبة بدليل ان هو بيثق فيه وبي- ما بيفتحش بقه الا لما ايه يقر وسئل احمد بن حسن السكري الحافظ من احب اليك في اصحاب الاعمش طبعا الراجل ده ناخد نحط اسمه في ايه في من يرجع اليه في الجرح والتعديل زي ما قلناها في مين من شويه اول الكلام نعم قال أبو قال أبو معاوية أعرف به أم وأما معمر في الأعمش معمر عكسهم خالص فهو سيء الحفظ جدا يمكن في نص عن واحد إنه إيه ممكن خالد فيه إن معمر لم يصنع في الأعمش شيئا ما عمل في حديث الأعمش أحمد آه.
كذا ذكر ابن معين والأسر والدرقطين وقال ابن عسكر مين؟ من الصحابة؟
لا صح
ده راجل بخاري آه، محمد بن احمد ابن سهل بن عسكر محمد بن سهل بن عسكر البخاري سمعت أحمد يقول أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق يعني مكمن الغلط مش من عبد الر- مش عبد الرزاق هو اللي غلط على معمر إنما هو من معمر يعني الغلطة لأن الدرقطني بعد ما اتكلم كده في معمر قال والأعمش وعبد الرزاق أيضا يخطئ على معمر فين ده؟ في ايه اللي كان في الاعلان؟
النص ده هتقول ان هو في الاعلان في الاعلان ها هتقول ان هو في الاعلان يعني
انا بقى يعني ما قلتوش الا من مده طويله ده هتقول بس مكان
مش عارف
اصحاب معمر بن راشد اما ما ممكن الدكتور قال لنا اكبر من هو مقدم فيه ان هو بياخد- لا هو العلماء قالوا الدرقوتني بس فين دي مش هتقول في الاعلان
يا ما اعرفهاش يا مش يا مش صاحب ال- احنا نقصد كان شوية كان يقال ابن معين مش ابن معين اللي هو آه، وما عمل في حديث الأعمش شيء عن ابن معين بتقرني على الغلط لا أنا رجعت تاني.
سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
بالنسبه للحديث هذه رجعه الخط في كلمة كده للإمام أحمد عن ال- أبو معاوية لا مش مش قصدي الإمام أحمد قال إذا وقع أبو معاوية في غير الأعمش جاء الأعمش.
وقع؟
آه هو كده ولد.
مكتوب كده أنا قايلها كده من الكتاب من كتاب ايه؟
من كتاب آه، علم وقع؟
الله. ممكن أغلط
قول جاء بأعاجيب يعني ضعف كل الرواة إلا الأعمش
على الاقل هن هنحترم من ما يجي يتعامل معانا
بالنسبه لل-
الله يعاون الرزاق.
الإناء إلى فيه ثم سمع نداء فلا يدعه حتى يقضي وطره. حزا فقلت ضعيف.
هو حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو واظن محمد بن سلمة عن إس... باسناد تاني بس مش فاكر الاسناد التاني ايه فاكر انت مش عارف عمار بن أبي عمار عن ابي هريرة. حاجه زي كده
بس هو مش هو تحت عمار
ما احنا عارفين محمد يكون الرواية عنه اضطرب يكون هو منه هو ده بس عايز يعني عايز- عايز يتراجع تاني بس متيقن ان واحد منهم عن محمد بن عمرو بن عبد القادر
يعني من يتبرأ من بضعف بضعفه آله.
ضعف الحديث لا دوس ويعتبر ضعفه اللي بيعمل كده يبقى إيه؟
يعني سمع الأذان بيكمل شرب أو بيكمل أكل اذا كان اعتقاده ان ده الفجر يبقى لا يحل انه
حديث لشيخنا رواه آه، مسحاق السريع عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة حديث موجود في صحيح مسلم آه، حديث إن الله يهمل حتى إذا ذهب الثلث الليل الأول نزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر فهذه الرواية اتفق كل أصحاب أبي إسحاق كل هؤلاء اتفقوا على هذا المتن فيما عدا الأعمش ويونس فالأعمش هذان ضعيفان في الاعمى ما انا كنت لسه هسال حضرتك الضعف اتى من مين لان الاعمش روى عنه حفص مين ضعيف فيهم يعني؟
لا يعني اقصد ان الحافظ بن حجر احتج بهذه الروايه التي خالف فيها الاعمش في ان الله ينزل ملكا ولا ينزل هو سبحانه وتعالى فقال في روايه الاعمش ثم يامر مناديا فينادي يقول هل من داع يستجاب له فالحافظ بن حجر بين ان ان في ان الروايه دي ان الروايه دي فسرت هذه الروايه يعني ان الله لا ينزل بنفسه سبحانه وتعالى وانما ينزل ليس ملكا القضية أن نجمع القضية إن- إن- إن- النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بأي لفظ نعم يعني مش إن دي هتضرب دي ولا هتفق انا فاهم لا يعني روايه الاعمش دي تعتبر خطا لان الاعمش هو ي- يخالف كل هؤلاء في في, في لفظ الحديث طبعا يعتبر هذا خطا
كل دول مين حفظ الناس بس لا لا آه، شعبه ومعمر واسرائيل ومنصور والثوري وابو عوانه سبحان الله أوضح من الشمس انا فاهم بس الحديث انطرد بيه حفص عن عن الاعمش يعني من المخطئ فيهم في هذه الروايه حفص ام الاعمش يعني من يتحمل الخطأ؟
آه فين هو ده اللي أنا قصدته حفص عن الأعمش اه انفرد الحفص عن الاعمش في هذه الروايه بحثت كويس اه ان شاء الله على قد ما قدرت ما تلاقاش عن الأعمش ب- بأي إسناد تاني لا كتب العقيدة ده غلط كتب العقيده
الإيمان والتوحيد لابن مان ده اه جبت الطرق دي بفضل الله ولا لك يا ايه وابن بطة والناس دي اه ان كلها شاء الله آه، رواه حفص حفص عمر بن حفص عن ابيه عن الاعمش
شيخنا الشيخ اشرف عبد الغفور أمر الأمر
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله- من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أسئلة خفيفة كده وكل ده مش في العلم يعني أنا ما بسألكوش في العلم خالص مين حرب ومين ابن عسكر ما حدش يفتح بقه هاخدكم حافظ بن اسماعيل الكرماني محمد بن سالم بن عسكر الفاس بس خلصت انت عن- على الموضوع كفايه كفايه عليكم كده اصحاب منصور بن معتمد هو ألف الكرماني ولا إيه؟
ينفع الكرماني ينفع الكرماني اه بس هي مضبوطة مضبوطة الكرماني
انا بميل لكده بس آه، في اي مجهود الاثنين اصحاب منصور بن معتمد اللي هو عتاب السلمي رحمه الله قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين جرير احب اليك في منصور ام شريك وجرير هنا هو ابن عبد الحميد ضبي مش وليس جرير بن حسن وطبعا شريك بن عبد الله بن خالد مش حكايه كوفي وبتاع طبقات هو هو ما هو المعروف بيه ما اقدرش اجازف واقول جرير بن حازم ما ذكروش في في, تر- في الروايه عن منصور بس اقول ما ما اوقن به قال جرير اعلم به وطبعا ده غير الأس... انه اثبت يعني بس الامام ابن معين له راي خاص في شريك ان هو ثقه باطلاق يعني ولكن آه، عند المخالفة آه، يقدم غير عليه قلت فشريك أحب إليك في المنظور أو أبو الأحوص قال شريك أعلم به أبو الأحوص سلم بن سليم الحنفي طبعا إيه هو في ال- في الجملة أثبت من شريك في الجملة قال عثمان وأراه, وأراه قال أيوة أظنه قال وكم روى أبو الأحوص عن منصور يعني ايه اللي يخليني اقدمه على شريك في منصور وهو مقل فيه وروى ابو يعلى الموصلي يعني يحيى بن معين معناه معنى ال- الحكايه دي طبعا ابو يعلى تابع عثمان بن سعيد الدارمي مع انه لا يفتقر الى متابعه الا انه قال احب الي بدل قوله بدل قوله أعلم به يا ترى في الموضعين ولا في الأخران الله أعلم وكذا روى يزيد بن الهيثم اللي اسمه ايه وايه وايه ده
الدقاق والبادئ وابن طهمان الباء ده البادئ كانت البدء
آه.
ولد خلاص ماشي تعدي هعديك المرة دي يعني ممكن آه، تقول آه، تعبر عن الراجل ده انه روى حاجة عن المعين يرى آه، روى الدقاق روى يزيد بن الطهمان روى يزيد الباقي كده اهو عايز من الله في البلاد كل دي ايه؟ لا ده بالالف بالالف اه بتتكتب كده على طول
عشان هو بدأ يعني لما كان المولود هو وفوق وفوق كانوا دواء نزل قبل اخوه مكان ايه ما انت ما انت هتخلوني ما اسالكوش لا لا
وكذا رأي- روى يزيد بن هيثم عن يحيى وليس في روايتهما التخصيص بالمنصوب دي عايزة في الكتاب اه اه يعني سئل عن جرير وش يعني روى سؤال عن جرير وشريك عموما مش في مش منصور خ... خ... مش منصور يعتبر خاصا وكذا قال ابو حاتم شريك احب الي من ابي الاحوص انتهى ومعنى في منصور كأنه ليس بالقوي تعرفوا إذا سمعت جيرانك وخذه مش عارف هتاخده ازاي لأن معمر روى عن منصور عن سلم عن جعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا تماما كما في الحاشية حتى يرى بي- بياض إبطيه مش هسترسل بقى إنه ثابت بإسناد تاني صحيحين أو كده ورواه سفيان المنصور عن ابراهيم مرسلا طبعا سفيان آه، مفيش مفيش بعده في منصور يعني. يعني مش مش مثلا عن سالم مرسلا لا ده ده عن شيخ تاني خالص يبقى وهم آه، معمر وهمين انه جعله من حديث سالم مش مش ابراهيم وانه وصله وهو آه، مرسل والصحيح ده احمد بن معين قول سفيان في هذا وحديث معمر عندهما خطأ وقال الدرقطني أثبت أصحاب منصور الثوري وشعبة وجرير الضبي جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي الأصل ولكن آه، كان على قضاء الري فقيل له الإيه اطبخ الكلاسمات وقول وعبر انت مغربي وسكنت في, في ليبيا هتنسب الى ايه ولي و- ولي ولاية قضاء ليبيا هيتقال عليك جا- آه، خالد احمد ع- بهاء الدين الايه بس طيب تمام كده الرازي على كثيرا يقول جرير محمود الرازي هو مش رازي اصلا اصحاب سفيان بن سعيد الثوري قال ابن بخيثان سمعت واحد بن معين وسئل عن اصحاب الثوري ايهم اثبت قال هم خمسه دول خمسه يعني مفيش بعد كده يعني بس ممكن ينضم اليهم واحد هو احبك طبعا هما يعني عدة خصوصا ركزت على الخمسة دول بس ينبغي أن ينضم إليهم الأشجعي ويعني روبن هذا الرجل لم يقيد له أصحاب يعني يهتموا بالحديث عبيد ال... اسمه عبيد الله بن عبيد الرحمن اسمه غريب شوية آه، قال هم خمسة يحيى بن سعيد وكيع بن جراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وابو نعيم بن الفضل بن الدكي فأما هننتقل بقى لناس درجة تانية ليسوا كالأولين في التثبت والإتقان فأما الفريابي محمد بن يوسف بن وقت وأبو حذيفة موسى بن مسعود وقبيصة بن عقبة السوائي وعبيد الله اللي هو بن موسى العبسي وأبو عاصم اللي هو النبي اللي حكم المخلد وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير وعبد الرزاق اللي هو ابن همام وطبقتهم بس طبعا عبد الرزاق له حلال اه سمعوا من الثوري في مكة وسمعوا من الثوري في اليمن فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة بس لما نيجي نفنطهم مش هنلاقيهم زي بعض مش هنلاقيهم زي بعض وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان عن أصحاب سفيان قلت يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن قال يحيى يعني المعين بيقدم يحيى القطان في في الثورة خاصة على ابن مهدي قلت فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع قال وكيع قلت فوكيع أحب إليك أو أبو نعيم قال وكيع قلت فالأج- فالأسجعي قال صالح ثقة قلت فمعاوية بن هشام اللي هو القصار قال صالح وليس بذلك ويعتبر مضاعف في الثوري ما- بحيث ايه لا يقبل تفرده عنه قلت فالزبير الزبي- الزبيري يعني أبا أحمد قال ليس به بأس الزبير اللي هو في الثوري بس ليست كأوهام مثلا آه، آه، عبيد الله بن موسى أو أبو حذيفة أو كده. عشان كده قلت مش كلهم في مرتبة واحدة قلت في أبو إسحاق الفزاري قال ثقة ثقة قلت في أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد قال ثقة قلت في يحيى بن يمان يحيى بن يمان ده ايه اللي ما واحد قطع بيه خالص في في الثوري قال ارجو ان يكون صدوق الراجح ان هو ضعيف في الثوري حتى قال احمد كان الثوري الذي يحدث عن يحيى بن يمان ثو- الثوري يعني ليس سفيان الثوري معنى معنى الكلام اه بس عليك ان ت- انتهى كده عليك ان تثبته هاتها هات الرواية بتقول ثوري اه
يعني هكذا بمعنى اه ده المؤدى قلت فكيف هو في حديثه قال ليس بالقوي يبقى هنا ممكن تحمل صدوقا على نفي الكذب يعني بدليل انه لينه في الرواية قلت في عبيد الله قال ثقة ما أقربه من ابن اليمان مع إن ما اداش ابن اليمان ثقة والراجح إن هو استغرق في سفيان ضعفوه في سفيان الثوري بعكس روايته عن أنا يمين لا يمين العبسي أثبت الناس في مين؟ اسم بلد كلنا بنكرهها أيوة يمكن الأستاذ جمال يقول اسرائيل ايوه اللي عارفين الرفض ينطقوا على طول يعني حال آه، العبسي في الثوري عكس حاله في اسرائيل بن- بن يونس هم ما يستاهلوش الاسم ده. لان اسرائيل اسم سيدنا يعقوب رضي آه، رح- آه، عليه الصلاه عليه السلام صحيح آه، معناها عبد الله
عبد الله ونتانيا معناها عطية الله يعني اسمه اسمه المضيف هم ايه آه، ضد ضد ذلك نيتانيا يهو يعني الله يعني آه.
موقع
آه، قلت في قبيصة قال مثل عبيد الله قلت في الفريابي قال مثله قلت في عبد الرزاق عن سفيان قال مثله طبعا عرفنا في أمر تفصيل طبعا احنا دايما بنطالب الرجال الأئمة المتقدمين بس مش كده مش القضية كده انك تاخد كلام المعين وبس لا شوف كل النقاد قالوا ايه قلت في أبو حذيفة قال مثلهم قلت في محل المؤمل في سفيان قال هو ثقة آه، مرة فكرت فأحسست أن أن ابن معين أدرك المؤمل قبل أن يدفن كتبه لأن لوحة يبدو أن لوحة ليه كان ثقة الأول عشان كده الطيالسي وثقه وابن معين وثقه وبعد ما دفن كتبه آه، اتكل على حفظه فأخطأ وقع في أوهام كثيرة قال الإمام زكريا الساجي وللمؤمل أوهام يطول ذكرها بعد ما دفن كتبه يعني فيبدو ابن معين أما أدركه كان مازال ثقة يعني قلت وأحب إليك يا عبيد الله فلم يفضل أحدهما على الآخر قلت ابن مبارك أعجب إليك أم وكيع فلم يفضل وهي إما في نصوص تانية بتقدم وكيع على ابن مبارك والعكس قلت يحيى بن آدم مع حلوب سفيان قال ثقة اللي هو يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي صاحب كتاب الخراج وقال حت- أبو حاتم الرازي سألت علي بن مديني من أوثق أصحاب الثوري قال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي حصرهم في اثنين وصاب ان هم ست ستة مثلا وذكر صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه قال عبد الرحمن بن مهدي اقل سقطا من وكيل في سفيان يمكن يكون المقصود المتون اللي بقى ب- بقرينة سائر ال- الاثر يعني قد خالفه وكيع في ستين حديثا من حديث سفيان وكان عبد الرحمن يجيء بها على الفاظها قيل له فأبو نعيم قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء النص ده عندي مستشكل يعني هل قصده ان هو أقل منهم ولا فوقهم تاخدها طب آه، مرت عد- بحثت فيها قبل كده مم. ممكن يكون بي- يرى أنه أنه دونهما يعني وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول خالف وكيع بن مهدي في نحو من ستين حديثا من حديث سفيان ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك يعني العالم ممكن يقول كلام وبكرة إيه يتغير أو يعني مش بكرة يعني بعد ذلك ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك هي أكثر من ستين وأكثر من ستين وأكثر من ستين قال وكان عبد الرحمن المهدي عند أبي أكثر إصابة من وكيع يعني في حديث سفيان خاصة يبقى أما الاثنين دول يختلفوا وما نلاقيش حد يأيد ده أو ده يبقى إيه ابن مهدي مقدم وقال حرب عن أحمد ليس من أصحاب سفيان أعلى من يحيى يحيى بن سعيد القطان وقال ما أثبت أبا نعيم أنه أكيسه الك- الكيس العقل يعني ولا نقدمه على ابن مهدي ومع ذلك مش ايه ابن مهدي عند عندي مقدم عليه ال- أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ يفسرها.
لو الاثنين على احمد اه لكن لا يجوز ما- ما- ما ما ينفعش انك تفسر كلام بإمام إمام بكلام إمام إلا استئناسا يعني طب هو ده عن أحمد أيوه أيوه يعني مرفوع عن احمد
قلت لأحمد أيهما أثبت يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي قال كان ثبتا دي فيها شيء من الإشكال إلا إذا إيه إذا أهل اللغة أجازوا ماشي نتكلم على اثنين مثلا آه. ولكن عبد الرحمن أعلم بعلم الثوري
بالنسبه للشيخ لما الائمه يكتب كلمه اعلى يعني اسلوبها ايه؟ يعني كلام اكثر واعلى السريه مفهوم الاعلميه لأن اسلوبها إيه؟
يعني خبير خبير بال- بالثوري أكتر خبير ب- ب- بالعلم اللي عند الشيخ قلت أيهما أثبت عبد الرحمن أو أبو نعيم قال ما منهما إلا سبت دي تضرب الإيه النص الأولاني وقال ابن أبي حاتم كده لأبي قال يحيى بن معين وكيع أحب إلي في سفيان من ابن مهدي يعني إيه رأيك في الكلام ده وأيهما أحب إليك قال عبد الرحمن السبت ووكيع الثقة وطبعا والسبت فوق الثقة كما تعلمون وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند أبي حاتم وهذا الكلام وهو وصف عبد الرحمن بالتثب- بالس- بالتثب- بالثبت أو بالس- بأنه ثبت ووكيع بأنه ثقة وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند أبي حاتم ترجيحه على وكيع وقال إسحاق بن هانئ قلت لأبي عبد الله أيما أثبت في سفيان الثوري أبو نعيم أو وكيع قال لا يقاس بوكيع فهو هيراجع هي- إسحاق هيراجع الإمام أحمد قلت أنا له في الصلاح لا يقاس بوكيع فأيما صح حديثه والمراجعة دي أفادت يعني آه، مقصد الإمام أحمد على وجه الدقة فقال أبو نعيم أصح حديثا صحح شيخ ولا سنة تانية نعم وصحح نشرة حضرتك ولا كمان
شوف هم في الحالة دي بيعملوا ايه ثم ابتدأ فذكر الفريابي كده من غير من غير ما يتسأل أنشأ كلاما من من عند نفسه فقال ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي يعني في بعض الناس بت ايه تلاقي الثوري يعني الفريق الثوري على طول ايه يسارعون بتصحيح هذا الاسناد واحيانا ايه يكون الحديث معلولا ايضا يكون فعلا له علم وقال لي قال لي بعض البغداديين الأجل منين؟ الأجل منين؟ لا انت لا انت لاجل مين لم أجيب كوفي كوفي نزل بقى اللي يقول نزل بقى يبقى أ- اوقع بارقة نزل ليبيا قريب نزل ليبيا بارقة قال لي بعض البغداد- البغداديين أخطأ الفريابي في خمسين أو مئة حديث من حديث سفيان طبعا عدد ضخم يعني وضعف ابن معين قبيصة في سفيان
بالنسبة للتفصيل ده خلاص اه ثلاثة لم يكونوا يحفظون ثم حفظوا بعد الجود الله قبيصة وأبو عامر و وأبو حسن
يعني شيخ لو تتفرج مثلا تخلص على
حل لنا ما يتفرد وننظر الأمر
بس شو الاسناد الثابت تقريبا بغدادي طب اسناد صحيح ولا
مبهم بس أظن في في- في متانين آه، أحصى والأوهام بتاعت يعني اه بتاعت آه، الفريابي الكلام هنا عن الفريابي أجل إيه؟ مالناش دعوة بيه.
نتكلم عن عن الاسناد
وقال في محمد بن عبيد الطنافسي هو كثير الخطأ عن يعل عن سفيان الثوري أنا أخشى يكون الخطأ يعلى أو أو دي حاجة ودي حاجة بس هم اتكلموا أيضا في يعلى بن عبيد وأما حذيفة فضعفها جماعة في سفيان
طب شيخ انت دلوقتي هتوصل بالكلام هم؟
هتوصل بالكلام ده
يا إما محمد دي صوابها يعلى يا إما يعني ينضاف للكلام هنا إن يعلى أيضا أخوه يعني متكلم في حديثه عن السنة قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قبيصة أثبت حديثا في سفيان أبي حذيفة لا شك في الحكم ده يعني في منتهى الدقة. أبو حذيفة شبه لا شيء وقال الجوزجاني سمعت أحمد يقول كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس قال العقيلي جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل لم يحدث بها عن سفيان غيره بعض الناس تظن ان باطل وبواطيل وبتاع يعني ده كذاب لا فممكن يقولوا ايه ازاي وهو صدوق او مش كذاب او مش لا باطل يعني ما يعني خطأ يعني او منكرة او خطأ او او ليست من حديث سفيان الى اخره وقال ابن معين زي ما دايما المثال المذكور هنا لما قيل لابن معين آه، لما سئل عن نعيم بن حماد وثقه بعدين انه روى احاديث آه، باطله فقيل له كيف ي- يروي الثقه الباطل قال شبه له دي ده قطعه ايه في, في ازاله الربط بين الباطل والكذب او ده كذاب او بتاع من الاذهان وقال ابن معين أبو داود الحفري وعمر بن سعد والفريابي وقبيصة وأبو حذيفة حديثهم بعضه قريب من بعض في الضعف في رأيي أنا أن أوس- أمثل واحد فيهم أبو داود الحفري وضعف أحمد سماع عبد الرزاق من- عن- من سفيان بمكة دون ما سمع منه باليمن وقال العجلي الفريابي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وقبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام ثقات وهم في- في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من بعض وأبو نعيم ووكيع وعبيد الله الأشجعي وأهل القطان وأبو مهدي وأبو دود الحفري أثبتوا في سفيان من الفريابي وأصحابه يعني الذين سماهم معه في اللي في الكلام الأولاني يعني. ذكر أهل الشام ومصر أصحاب مكحول مكحول أبو عبد الله الدمشقي رحمه الله الرجل ده كان عبد أو كان مولى وهذا إن ربنا أكرمه بالعلم الفقيه الحافظ بيقول قال أبو جعفر الدمشقي قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم- بن إبراهيم يعني دحيما هو دحيم له لقبين عبد الرحمن بن إبراهيم ده الح- الإمام السابق الحافظ ده المشهور ده له لقبين دحيم وإيه؟ فيها جنيه فيها خمسة جنيه زحام ابن اليتيم ابن اليتيم لقبه الثاني اه قلت عبد الرحمن بن ابراهيم يعني دحيما وسالته عن ثابت بن ثوبان اللي ابنه متكلم فيه اللي هو عبد الرحمن آه. والعلاء بن الحارث ايهما اثبت قال العلاء افقه حديثا وثابت بن ثوبان قليل الحديث مقل يعني كثيرا ما يعتبرون قلة الحديث عيبا كما ايه قدمت عدة نصوص في هذا قلت له إن أبا مسهر يقول اللي هو عبد العالم مسهر الغساني إن أبا مسهر قال أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث بيراجعوا والسائل مين؟ أبو زرعة الإمام أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن رشد وأعدت عليه تقدم سن ثابت بن ثوبان ولقيه سعيد بن المسيب فلم يدفعه عن ثقة وتقدم يعني ما ما نفاش ان هو ثقة ومتقدم وكل حاجة وقدم العلاء بن الحارث عليه لفقهه لفقهه قلت له فيزيد بن يزيد بن جابر أخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوق على العلاء بن الحارس قال نعم أنا أظن العلاء بن الحارس ذكر بشيء من التغير أو حاجة لأن هذه الحيثية يكون هذا الحكم آه، في غاية الدقة إن يزيد لم يذكر بتغير باختلاط ولا حاجة لو التقريب هنا
في تفريق العلاء بن الحارث افتح واحد بتاعك كان آه، افتح عندك تقريب مين؟
رسالة. إيه.
لا عليهم ولا الطابعة أنا بتاعت المؤسسة عندك بتاعت- تقريب مين؟ لا تحسرون ردا عادل مرشد
في تقريب ع- عبد الوهاب بن عبد اللطيف الشيخ عبد الوهاب بن عبد اللطيف وعو... أشرف وعوامة والشيخ أبو الأسمال الباكستاني وده أحسن واحد فيه مفيش واحد كده.
هو
ده مصطفى عبد القادر عبد
عادل مرشد كل دول عملوا التقريب افتح م... افتح العلاء بن الحارث
القادر عبد أنا ما أعرفش إلا الثلاثة دول اللي أنا يجيبوا ده ذكرهم يجيبوا ده ولا هو يجيبوا ده؟
ده المستفيد منه من الأشكال ده جميل حلو قوي
معمول على المخطوط افتح مش قادر لا عادل مرشد معمول على المخطوط
وقد اختلط صدوق فقيه لكن ربع بالقدر وقد اختلط قلت فسليمان بن موسى فوق يزيد قال نعم وسليمان بن موسى يعني علم كثيرين اتكلموا فيه ولكن أستطيع أن أخلص إلى أنه في مدخول خاصة ثقة أو سبت يعني بدليل أنه مقدم لكن في غيره أما يأتي بنافع حديث ال- ابن عمر اللي في أئمة استنكروه اه بتاع الغناء بتاع المعازف يعني يعني بيقولوا لما بيبعدوا عن بلدهم بإيه بنجد إيه أشياء لا تقبل قلت وهو المقدم من أصحاب مبحوث قال نعم قلت فمن بعد العلاء بن الحارث قال زيد بن واقد كل دول دمشق أو معظمهم يعني. قلت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال بعده قلت فأنا تقول في أبي معيد حفص بن غيلان قال ثقة بس ده رمي بالقدر قلت فأنا تقول في الوضير بن عطاء قال ثقة الوضير مختلف فيه مش عارف الحافظ وصفته والحفظ ولا لا بسرعة يا ريت تقريبين وايه الاسبق هو اللي يقول معاك ظننت به حضرتك اللي طرفت لا بس اقترحت حاجه جديده أول يقول الحفظ ورمى بالقدر اه تقريبا حسب ان بتاع سيد حفظ على طول من غير صدوق سلوك سيء الحفظ آه.
ورمى بالقدر اه
تقريبا لو حسبت في تاني صح صح قلت فأين هو من أبي معيط قال فوق لسنه ولقيه يقدم عليه لحيثيات معينة إنه أعلى إسنادا منه يعني قلت فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز تنوخي الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز التنوخي قلت له سعيد أكثر مجالسة لمكحول من الأوزاعي يسأله يعني قال ذاك بين في حديثه يعني إكثاره عن مكحول يدل على الذي تقول كان الأوزاعي ربما غاب كان سعيد مواظب على مجلس آه، مكحول أكثر من الأوزاعي ففاتت الأوزاعية أشياء قال أبو زرعة وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقديم من أصحاب مكحول ثلاثة المصر عبد الأعلى المصر يعتبر يعني في رأيي أنا أثبت من دحيم الطبقات اللي هو دحيم دحيم ساعات يقول ثقة ويكون مراد العدالة بس لكن أبو مسهر دقيق يعني في كلامه. آه، الثلاثة دول مين؟ سليمان بن موسى اللي هو الأشدق لقب الأشدق ويزيد بن يزيد بن جابر والعلاء بن الحارث فحدثنا أبو مسهر أن سعيد بن- بن عبد العزيز حدثه وسعيد ذكر بشيء من التغير بعض يعني البعض قال اختلاط وبعض قال تغير والبعض نفى خالص ان ده يقدح في حديثه لكن اليقين ان ابو مسهر عنه من يعني يعتبر ايه من اثبت اصحابه او يعني مامون روايته عنه مامونه يوجه رجل في الصلاة يعني
لسه ما عايز غاية البحث أن كتاب مقول في الحج أخذه من العلاء ابن الحارث وذكر وزراء أسماء جماعة من رواع المقول سأل عنه اه ظهر انه سأل عنه من شيوخه إن لم تكن تحرفه من سؤال عنه منه محمد بن راشد الذي يقال له المكحولي محمد بن راشد ثقة أيضا رو- رمي بالقدر ويروى عن عبد الرزاق ويقال له مك- المكحولي نسبة إلى مكحول دي اسمها الأنساب إلى الألقاب زي مين زي المعمر نسبة إلى معمر وذكر أنه سأل دحيما عنه فقال ثقة وكان يميل إلى هوى اللي هو القول بالقدر وقدم سعيد بن بشير عليه إن كان إن كان في العدالة أو ممكن لكن في التوثيق لا في الت- في التوثيق لا في الرواية لا وقال أبو زرع أعلم أهل دمشق بحديث مكحول وأجمعه لأصحابه الهيثم بن حميد ويحيى بن حمزة مش فاكر نسبة الهيثم بس يحيى بن حمزة إيه الحضرمي وقال الإمام أحمد يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن ابن, آه، ابن جابر قال وعبد الرحمن أقدم موتا وأثبت منه إن شاء الله تعالى أصحاب الأوزعي ده يدخل في باب إيه من من من من كليته اسمه إيه؟ اه من كل- إيه كلية الإمام الأوزاعي أبو عمرو برضه قال أوزاع الدمشقي سألت أبا مسر الدمشقي من أنبل أصحاب الأوزاعي وفي رواية أثبت في يعني في نسخة أثبت فقال هقل وابن س- سماعة بعده اللي هو هقل بن زياد وهقل لقب ولقبه محمد وهذا الباب يدخله آه، أحيانا أن يخفي أن يخفى آه، الشخص على الناظر أو المحقق يعني ممكن آه، عارفين نطول الهق جار على طول الهق ممكن يرد في إسناد أسانيد محمد بن زياد فاللي بيحقق الحديث ممكن ما يعرفش هو مين. فلا بد إيه من ال- التثبت في قضية الألقاب والأسماء والألقاب وكده اللقب ده اسمه إيه والاسم ده لقبه إيه هقل بن زياد السكسكي الدمشقي نزيل بيروت قيل هو لقب واسمه محمد أو عبد الله وكان كاتب الأوزاعي ثقة من التسعة في اثنين كتاب الأوزاعي بس بينهم بين الس- بين السماء والأرض هقل بن زياد وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين اللي وصل حديث ال- سوق الجنة وغيره أرسله روى عن الأوزاعي مش عارف